باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في حياة الإيمان التي نعيشها جميعا قد تحاربنا شكوك في الحياة والشكوك على أنواع كثيرة وأريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن الشك الشك في حياة الإنسان الشك ضد الإيمان ضد الإيمان ولذلك وضح السيد المسيح معلمنا بطرس الرسول وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت لأن الإنسان اللي إيمانه قوي لا يشك أبدا وإذا كنت تريد أن تحيا حياة الإيمان اختبر ايمانك هل انت بتشك ولا لا هذا الايمان وهذا الشك ممكن نجيبه على انواع شك من جهه الله وشك من جهه الناس وشك من جهه النفس وشكوك اخرى الشك أول حرب حارب بها الشيطان الناس فشكت حواء في الجنة أحقا قال لكم الله لا تأكله أبدا هو قال لكم تموتوا يوم تأكلوا لن تموتوا هو صحيح ربنا ممكن يمنعكم عن ثمرة حلوة زي دي ومحبة ربنا يضرها ايه انكم تاكلوا وفيها ايه لما تاخدوا وجرى ايه ومكبرين الحكايه كده ليه وانتوا واخدين فكره سيئه عن ربنا وممكن شويه شيء من الشكوك وبنفس الطريقه قال له المسيح تجربه الخبز هو صحيح انك انت كابن لله تجوع ومعقول ربنا يسمح ان اولاده يجوعوا وازاي تقعد على الجبل كده جعان وانت ابن الله وليه ما تستخدمش سلطانك كابن وليه ما تحولش الحجارة لخبز وفيها ايه لما تحول الحجارة لخبز وفيها ايه لما تتمسك بحقوقك كابن وفيها ايه لما تستخدم الخبز من اجل هداية الناس ما دام توصل استخدم فيها ايه احقا قال ربنا انكم ما تستخدموش مسألة الخبز نوع من التجربة نوع من التشكيك زي اي سؤال يريد الشيطان به انه يشككك في عقيدتك هل صحيح ان ربنا بيطلب الفضائل يعني انك انت تعيش في الفضيله ربنا عايز الروح فقط مش عايز الفضيله مين قال ان ربنا عايز فضائل وعشان ايه تتكلموا عن الفضائل وايه لزومها نوع من التشكيك وده اللي بيمشي وراء الفضائل ده بيمشي وراء اعمال مش وراء ايمان والاعمال ملهاش قيمه والايمان كل حاجه وايه لازمه الفضيله ويدحرجك لغايه لما يوقعك. او يقول لك هل صحيح انك انت هتهلك؟ ده المؤمن لا يمكن يهلك. مهما عملت ما انتش هالك. خد راحتك. خد ايه؟ راحتك. المؤمن لا يهلك. حتى لو وقعت سبع مرات هتقوم. انت موجود في ايد ربنا. ما دام دخلت في الايمان خد راحتك على الاخر. وكلمة راحتك يعني ضيعت طب وليه ما يكونش راحتك في القداسة الشيطان غاوي يضيع الناس بالشك وجاي الشكوك عقائدية وجاي الشكوك روحية ينفس الحياة الروحية ويحارب بالشك ويحارب بالأفكار ويضيع الناس بالشك وبالأفكار وجايز هذا الشك يأتي من الشيطان وجايز يأتي من الناس من البيئة من القراءات من الوسط المحيط يأتي الشك ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حريص جدا في قراءاته وحريص جدا في الناس اللي بيسمعهم سواء كانوا أصدقاء أو كانوا معلمين لأن ممكن الشكوك تيجي من الناس ياما في ناس من بتوع شهود يهوى يمروا على الآخرين يملؤوهم بالشك في كل المسلمات اللي خدوها قبل كده ياما ناس من بتوع السبتيين الأدفنتست تحضر لهم محاضرة ولا محاضرتين تلاقي معلوماتك اللي عندك اتلخبطت ودخلت شكوك الى نفسك لان الشك ممكن يجي من الشيطان وممكن يجي من الناس الناس يغرسون شكوك شكوكا في نفسك يحطوا لك شك ما تعرفش تخرج منه وكلمة عجيبة قالها أحد الناس قال ما أسهل للشك إنه يدخل وما اصعب ان الشك يخرج سهل جدا ان الشك يخش جواك وصعب جدا لما يجي لك الشك انه يخرج منك لذلك خليك محترف لا تقرا اي كتاب من الكتب الغريبه الا لما تتاسس اولا في الايمان وتتاسس اولا في الفهم السليم في العقيدة السليمة وفي الروحيات السليمة لئلا تدخلك شكوك وأصعب أنواع الشكوك هي التي لا تدركها ما تاخدش بالك إن إن دي شكوك في الإيمان لغاية لما تغيرك خالص لهذا احنا في الكليات الاكليريكيه لا نعلم اللاهوت المقارن ولا الأديان المقارنة إلا في السنوات الأخيرة في السنوات الأولى يتثبتوا من الناحية الإيجابية في إيمان الكنيسة وعقيدتها وبعد ما يتثبتوا على الآخر يبقى يدرسوا في السنوات الأخيرة الأشياء المقارنة خطأ كبير جدا إن إنسان يقرأ قراءات مخالفة قبل أن يتثبت من الناحية الإيجابية الإيمانية تدخل له شك في فكره في عقله في عقيدته في إيمانه في مبادئه ما تفتكروش الشك في العقيدة بس ممكن في المبادئ والفلسفات الغريبة دي مش بتدخل مبادئ عند الناس بتدخل مبادئ وتجيب شك زي الفلسفة الوجودية أو الفلسفة الماركسية أو غيره بتجيب أفكار معينة للإنسان أقصد من الناحية الإيمانية مش من الناحية الاقتصادية دي ملناش دخل بيها بتجيب أفكار كل قراءة أنت بتقراها بتدخل فكر في ذهنك فخلي بالك من اللي بتقراه لأن جايز في وقت من الأوقات تبقى شخصيتك هي مجموع ما قد قرأته مجموع ما قد قرأته وجايز الشك يجيلك مش بس من القراءة ده في شك يجيلك من أفلام في السينما أو في التلفزيون إنسانة تتفرج على رواية بتاعة زوج كان بيلعب بمراته وبيخونها وبيألف لها كلام وحواديت بعد كده تخرج من الرواية تقول الله ما يكون الراجل بتاعي بيعمل لي كده وتبتدي تشك فيه تشك فيه والراجل غلبان يقول لها انا خارج رايح الحته الفلانيه وتكون سمعت دي في الروايه تقول اه بقى هو رايح الحته الفلانيه ما اتعلمتها يدخل الشك من الحاجات اللي بتقراها من الحاجات اللي بتقراها ومن الحاجات اللي بتشوفها في السينما في الروايات ده في ناس يقعدوا جنب التلفزيون او جنب السينما وتلاقيهم اتأثروا بالرواية وقعدوا يبكوا ويخرجوا يقول انا هو بتاع الرواية ده اهو انا الست دي او انا الراجل ده او انا العيل ده ويلبس الشخصية اللي بيشوفها وتجيب له شك في حياته يجيب له شك الانسان بتتكون شخصيته من مجموع الافكار اللي بتخش جواه سواء افكار عن طريق السماعات او افكار عن طريق القراءات او افكار عن طريق الرؤية والحواس او اي حاجة تانية في ناس عندهم بساطة بطبيعتهم بسطاء لا يشكون في شيء واشخاص شكاكين واشخاص بيفحصوا فاي نوع من دول افضل ما نقدرش نقول جايز النوع البسيط اللي بيصدق كل حاجة وما يشكش في حاجة يجي له واحد ويكلمه كلام مش مظبوط يروح واخد الكلام بكل بساطة ومصدقه وما يشكش فيه ويكون نتيجة الكلام يشك في الآخرين وفي ناس عقلاء كل كلمة تجيله يوزنها بعشر موازين ويفحصها ويدرسها ويناقشها ويفهمها وما يشكش بسهولة ويرد على الأفكار اللي تجيله ويرد على الكلام اللي يجيله راسخ ثابت لا يتزعزع زي ما بيقول الرسول إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين كونوا راسخين غير متزعزعين في ناس راسخين ما يشكوش بسرعة أبدا شخصيته كده مبنية بناء ثابت تلعبش بيه الأفكار أبدا ولا الشكوك أول نوع من أنواع الشك الشك في الله زي ناس يشكوا في وجود الله من الافكار الالحاديه نتيجه القراءات والبحوث والكلام اللي بيسمعوه وفي ناس يشكوا في الله نتيجة فهمهم الخاطئ زي الإلحاد الماركسي اللي قال للناس ان ربنا ده مش مهتم بالكون بيهمل الدنيا دي سايب اللي بيظلم يظلم وسايب الفقير فقير وسايب الغني غني ويدخل فكر الوضع الاقتناعي يتحول الى شكوك لاهوتيه في وجود ربنا في انسان يشك في وجود الله وانسان يشك في عناية الله في محبة الله في رعاية الله للناس يشك زي التلاميذ لما شافوا المسيح نايم في السفينة قالوا له يا رب أما تبالي إننا نهلك شكوا في في محبة ربنا وإن هو لا يبالي إنهم ممكن يهلكوا ياما في ناس بيشكوا في ربنا وعناية ربنا هو صحيح ربنا واخد باله مننا صحيح ربنا مهتم صحيح ربنا شايف الانسان القوي في ايمانه لا يمكن في يوم من الايام يشك في محبة ربنا مهما حصل الله هو الله محبة الله قائمة دي مش موضوع شك ابدا الله بياخد باله مننا دي مش موضوع شك مين من الناس ما بيشكش في انسان يصلي ويشك في الصلاة يقول يا ترى ربنا هيسمع يا ترى ربنا هيستجيب ويشك طب وهصلي ليه ما بلاش صلاة شكوك تحارب الناس في ربنا نفسه طريقة الشيطان انه ينشر الشكوك طول ما هو ماشي افكار الالحاد والشك في ربنا كل ما يريد الشيطان انه يرميها في ذهنك وبس هو عايزك تتفاهم معاه تاخد وتدي مع الفكر والشيطان ده هين ده دارس جميع البدع اللي مرت على العالم منذ ان القى البدعه الاولى في ذهن حواء الى يومنا هذا دارس كل حاجه الشيطان ده مطلع وعنده ذخيره في ذاكرته جميع الشكوك التي مرت على العالم في ذهنه مستعد يتسلى معاك وتاخد وتدي كل ما ترد على حاجة يديك حاجة تاني ترد على التانية يديك تالتة وباله طويل وحباله طويلة ومستعد مستعد يتسلى معاك ويتسلى بيك احسن حاجة الافكار الشك انك تطردها ما تاخدش وتدي معاها ابدا ما تاخدش وتدي معاها اطلاقا زي ناس ناس بتوع سوق قهوه يقولك في البيت تطردهم من البيت لكن تاخد وتدي معاه وتقول له تعالى نخشك وارد لك على افكارك يخرجك من فكره يدخلك في فكره ويخرجك من الثانيه يدي لك الثالثه ومن الثالثه يجيب لك الرابعه ورديت على دي يجيب لك دي ورديت على دي يجيب لك دي ما تخلصش دول ناس متخصصين في الشغلانه دي وجايز انت مش مش على مستوى دراستهم احسن حاجه الفكر الشك تبعد عنه وتطرده وما تاخدش وتدي معاه ابدا شك الانسان في وجود ربنا ده غريب عليه ليس من داخله ده محاربه من الخارج وجايز واحد يجي له شك في ربنا ويقول له يا رب نجيني من الفكر ده يا رب فهو مؤمن بربنا وبيصلي له ولكن الفكر جاي ماشي معاه ويقول له يا رب نجيني من الفكر اللي بيقول انك انت ما- مش موجود ابعد عن الافكار على قدر امكانك ما تاخدش وتدي معاها وانت عبد اسال من هو اكثر منك معرفه وعلما سواء في العقيده او في المبادئ الخاصه بتاعتك يا ناس نتيجة قراءتهم وعشرتهم بتتغير مبادئهم في الحياة لأن شكوكا تدخل إليهم تتغيرهم يبتدي يشك في مبادئه القديمة كلها يقول لا لا ده احنا عايزين نراجع أنفسنا مش يراجع لأفضل يراجع لأسوأ شك بيدخل للإنسان بيتعبه أما أنت فيا ليتك أنك أنت تدرس إيجابيا كل عقيدتك وإيمانك إحنا جه وقت علينا بعض المذاهب الغربية بدأت تضحك علينا هقول لكم بدأت تضحك علينا إزاي احنا كنا نيجي ندرس الناس العقيدة والإيمان فهم يجوا يقولوا ايه الناس الأقباط دول العقلانيين اللي بيدرسوا العقيدة ويسيبوا الروحيات بالروح عندهم ما بيتعزاش احنا نتكلم عن الروحيات وبلاش عقيدة فاول ما احنا سمعنا الكلام ده قلنا صحيح ما نتكلم عن الروحيات قعدنا نتكلم عن الروحيات وسيبنا العقيده وهم هات لي عقائد هات لي عقائد هات لي عقائد لما شككوا الناس وتعبوا الله ده احنا كنا ناسيين ولا ايه؟ ابتدوا يضحكوا علينا الناس ده انا مره رحت بلد من البلاد وكنت اسقف ساعتها كان سنة مش عارف 67 ولا 66 لقيت عيل صغير قد كده بتاع 14 سنة محفظينه آيات ورا بعضيها والواد يقول لي عبرانيين 10 واللي فهمك يا ابني في عبرانيين 10 انت جبت ويرص آيات بالحفظ وكان المدرس بتاعه في المدرسة من طائفة مختلفة وابتدى يحفظه كلام كله شكوك وآيات ت- تمشيك في سكة ويسيب الآيات التانية اللي تتحط معاها تشرحها الروحيات أفضل وبلاش الكلام العقيدي خلونا نسيب ونتكلم في الروحيات وهم يتكلموا في العقائد ونلاقي كلها تدريس عقائد عقائد عقائد شك شك شك و... وتحفيظ آيات لا ده احنا هنعلم الناس العقيدة على الآخر ونحفظهم الآيات بالشواهد وما نسيبهمش أبدا واحنا نيجي عيالنا الصغيرين نقول لا يا عيني العيال مساكين ما يفهموش في الحاجات دي بلاش نديهم عقيده ادوا الاولاد العقيده من سنهم المبكر فرسخ فيهم لما يكبروا تبقى ثابته عندهم بس كل سن له طابع معين في طريقه تفهيم العقيده في سن الطفوله تسليم في سن اعدادي تسليم مع شرح في سن ثانوي مناقشة والرد على الآراء المخالفة وهكذا في سن الجامعة ما أجمل قول الرسول كونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم كونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم لازم نعلم أولادنا ونأسسهم في الإيمان ونملأ عقولهم بالأدلة والإثباتات لكي يستطيعوا أن يجيبوا كل من يسألهم عن سر الرجاء الذي فيهم الام لازم تعلم ابنها ولازم تحفظه ايات تقول انا مش عارفه ادرسي عشان تعلمي ابنك الواحده فاكره لما تتجوز مجرد انها خدت راجل لا دي مسؤوليه دي مسؤوليه هيجيلك عيال العيال دول هتعملي فيهم ايه هتعملي فيهم ايه هتمسكي الواد وتعملي اشبين ليه يوم المعمودية وتتعهدي امام الكنيسة تثبتيه في الايمان وفين الايمان اللي انت فاهماه فين هي بس مجرد زواج كده وبس وصورة اتنين رايحين الكنيسة وديل طويل متدلدل لحد الكنيسة في ال- بتاع ال- فستان العروسة وفين الإيمان فين الايمان اللي بتديه للناس ده لازم اللي تتجوز يكون عندها مؤهلات في الايمان لتدريس العيال يطلعوا اولاد مش فاهمين حاجه يبقى لازم انت تتثبت وتثبت اللي حواليك وتحفظهم انا ان شاء الله في مناهج مدارس التربيه الكنسيه لازم هاخد بالي من الحاجات دي على الاخر واعملها في المنهج ونعلمها للاولاد الشخص اللي اللي ايمانه ثابت في ربنا مهما كانت الحروب لا يمكن يتزعزع اطلاقا ايمانه بربنا ده مش كلام قراه في الكتب ده زي ما بيقول الرسول الذي رأيناه وسمعناه ولمسناه بأيدينا ربنا ده بالنسبة لنا عشرناه وعرفناه وفاهمينه مش ممكن أبدا نشك فيه زي المولود أعمى كله يشككوه ما تعرفش إن اللي شافاك ده راجل خاطي وكسر السبت وإزاي يكسر السبت ويبقى راجل بار يبقى خاطئ انهم خاطئ هو لست اعلم ده راجل شفاني وربنا سمع ليه ولا يمكن ربنا يسمع للخطاة وقعد يجادلهم لدرجة انغاظوا منه قالوا له في الخطايا ولدت بجملتك وجاي تعلمني ولدت بجملتي مش بجملتي انا مش ممكن اتزعزع راجل ثابت ايمانه قوي مش من النوع اللي يتزعزع واحد يجي له فكره من بره يقول لي اتشككت اتعقدت اعصرت مخي ايه انت متلزق ولا ايه؟ دماغك ده متلزق؟ اقل فكر يجي لك تقول اعصرت اتشككت فين الايمان؟ ده في ايمان بيقول عليه الكتاب انه ايمان ينقل الجبال الايمان اللي ينقل الجبل ده لازم يكون ايمان من حديد ايمان من فولاذ إيمان ثابت راسخ كونوا راسخين غير متزعزعين بسرعة الواحد كده يتهز ويبتدي يناقش أفكاره وبنت يجي لها ولد لطيف من دين آخر تقول طب وفيها إيه حرام طب ما نفكر طب ما نشوف تفكر وتشوف قال كده إيه اللي حصل؟ ابتدت تتهز عشان الواد عجبها للدرجات دي كده والايمان متلزق تلزيق وهكذا في ناحية المذاهب وغيره احنا عايزين الشعب القوي في ايمانه الذي لا يشك اطلاقا ويتربى تربية قوية من صغره في هذا الايمان الذي لا يشك نيجي بقى للنوع الثاني من الشك اللي هو الشك في الآخرين الشك في الآخرين يحتاج إلى محبة وثقة لما أنت تحب واحد وتثق بيه ما تشكش فيه لكن احنا ما أسهل محبتنا تكون بسيطة وثقتنا بسيطة أقل حاجة نشك ناس معاشرين بعضهم عشرين سنة وتلاقيهم اختلفوا كل المحبة بتاعت العشرين سنة دي راحت يقول لك اصله عمل فيا الفصل الفلاني فشكيت في محبته عشان فصل طارئ بتاع النهارده وانت عشرين سنة ورا جرى ايه للناس؟ المحبة القوية عند كثير من الناس بتروح والشك يدخل الى القلب يكون ولد وبنت بيحبوا بعض جدا واتجوزوا وعاشوا في سعادة مع بعض كذا سنة وبعدين نلاقي هو يشك فيها وهي تشك فيه وكل العشرة القديمة راحت مفيش المحبة الثابتة اللي عند الناس يا قليل الإيمان لماذا شككت اللي محبته ثابتة ما يشكش واللي عنده ثقة ما يشكش واللي عنده بساطة ما يشكش لكن اللي ياخد كل حاجة ويركب عليها كلام ويجيب لها إثباتات وياخد ويدي ويستنتج ويقول اه لازم كده ولازم كده ولازم كده تلاقي الشك يخش ويدوخه يدوخه وصدقوني الذي يحيا في الشك يحيا في جحيم نار متقدة ده نار الشك زي الجحيم بالظبط حاجة تدوخ لو واحد يكون عنده شك ما يجيلوش نوم ما يعرفش ينام ما يعرفش يفكر الافكار واخده بتدي بتروح
إذا ما استطعتش ما استطعتش تعيش مع الناس بالبساطة ولا بالمحبة ولا بالثقة نصحت نصيحتي ليك الصراحة الشخص اللي بتشك فيه قبله وكلمه بصراحة كل الحكايه كذا كذا كذا كذا كذا بس بصراحه فيها محبه مش واحد يقول بالصراحه ويقول كلام زي راجم الطوب كل كلمه تعور ويقول اصل انا صريح طب خليك صريح ومؤدب او صريح ولطيف لكن مش صريح وكلامك زي راجم الطوب صراحه لطيفه كده وبالصراحه الانسان تتضح له الامور
وتدي كل شخص فرصة يدافع عن نفسه
مش تشك وتكون رأي بدون ما غيرك يدافع عن نفسه ولا يرد عن نفسه وتقول لا خلاص دي بديهية دي واضحة دي مش عايزة مناقشة لا كلام مش ممكن مين قال لك؟
جايز الكلام اللي انت بتقول مش بتاع مناقشة واضح وبديهي يكون فيه ردود عليه يكون فيه ردود عليه حتى لو في أدلة مادية ساعات في ردود عليه
ده في ناس زي الأبنس يجيبوا الصور يرك... ياخد صورة من هنا ويركبها على دي ويحط الاثنين ويطلع صورة تلاقيها عجيبة جدا وتكون كلها فابريكيتد م... م... م... مشغلينها بطريقة خاصة كده بطريقة خاصة وانت تقول دليل مادي لا يحتاج لنقاش ويكون هو لا دليل ولا حاجة
المحبة تعذر والمحبة تسامح والمحبة تبرر تصرفات الآخرين والمحبة لا تشك والمحبة تحتمل والمحبة تعذر
لكن الذي لا يبرر ولا يعذر ولا يحتمل ممكن يشك
في انسان يشك نتيجة تعميم الخطأ يعني واحد يسمع عن ناس متجوزين اختلفوا يشك في الحياة الزوجية كلها يقول لا ده الزواج ده وحش ده واحدة تكون في البيت تلاقي أبوها بيتخانق مع أمها تقول الرهبان أحسن ده الزواج ده وحش ده نار أدي شايفين لا دي حوادث فردية لا تطبق الحادثة الفردية على جميع الحوادث واحد يصادق صديق فيخونه يقول كل الأصدقاء وحشين تلاقيه يتشكك من الناس من كل ناس ليه يا حبيبي هو كل الناس كده يعمم الخطأ
الخطأ الخاص يعملوا خطأ عام
إن حدثت حاجة من واحد يقول كل الناس كده ده الناس بتختلف وبتتنوع والبيت الواحد بيكون الإخوات يمكن ده صنف وده صنف لماذا نعمم الأخطاء؟ يا ريت نعامل كل واحد كفرد ما نطبقش اللي يحصل معاه على جميع الناس
واحد يقول سر الواحد والسر ده يوصل لناس تانيين يقول من اول دلوقتي مش هقول لاي انسان في الدنيا ويتقفل على روحه لانه شاعر ان كل الناس هيفشوا السر ولهذا يتعقد البعض والبعض ساعات يتوسوس ويتحول الشك الى وسوسه لانه بيطبقها على جميع الناس
ده تلاميذ المسيح كانوا انواع واشكال ومش كلهم زي بعض
ده في ساعات انسان
يسافر بلد ويحصل له فصل يقول لك شعب البلد الفلانية كلهم كده على طول كده
يروح في بلد مثلا ركب قطر اتنشل يقول لك البلد دي كلها حرامية انا اتنشلت كلهم نشالين كده بالجملة ويشك في اي واحد لو حد وقف جنبه يحط ايده في جيبه دخلوا الشك
وجايز الشك يكون نتيجة إشاعات نتيجة كلام بيوصلوه الناس والأذن التي تصدق كل كلمة تدخلها الشكوك إذا كنت إنسان عايز تعيش بعيد عن الشك ما تصدقش كل ما يقال ليك لا تصدق كل ما يقال وإلا تدخلك الشكوك ياما في شهود زور والكتاب المقدس حكى عليهم ده جابوا شهود زور على نابوت اليزرعيلي وقال عليه جدف وسقوه للموت وقتلوه في شهود زور جابوهم ضد المسيح نفسه في شهود زور جابوهم ضد بولس الرسول وقالوا جدف على آلهتنا ياما دي ياما الناس بيقولوا فهل انت نتيجة كلام الناس تشك خليك ثابت في محبتك للآخرين الشخص اللي يشك يفقد أصدقائه بسرعة تلاقي كل يوم أصدقائه بيضيعوا بيضيعوا بيضيعوا لغاية لما يقف لوحده وبعد ما يقف لوحده يشك في نفسه الشك دخل وجايز إنسان يدخله الشك نتيجة ضيق التفكير يفتكر فيه سبب واحد يقول لك هو فلان قال, قال كده ليه؟ لازم للسبب الفلاني، ممكن في سبب تاني وثالث ورابع. من مخه ما عندوش غير السبب الفلاني. قال له واحد آه، هات لي الطلب الفلاني وقال له حاضر اجيبه لك وما جابوش. والفلان ما بيشدنيش. ليه ما جابش الطلب؟ جايز عدد ما جبته نسيان. جايز عدم ما جبته ما لقاهوش في السوق. جايز عدم ما جبته اتعطل لظروف خارجيه. جايز في اسباب كثيره. لكن هو ما يحطش غير سبب واحد بس عدم المحبة لما جايز السبب الواحد ده غلط في ناس كتير ساعات الشك يتحول عندهم الى مرض مرض زي الوسوسة واحد يقابلك يقول لك انت زعلان مني يا فلان مين قال ان انا زعلان؟ انا لازم زعلان ما خدتش على خاطرك من كذا يا عم ولا يوجد حاجة ابدا طب انت راضي عني راضي قوي مش زعلان ونفضل راضي ومش زعلان وشك تتحول لوسوسه الى مرض داخل النفس اذا كثر الشك عند الانسان يتحول الى مرض وجايز نتيجته تبقى امراض اخرى لها اسمائها في علم النفس وجايز يأثر الشك يأثر على الاعصاب وجايز الشك يوجد الانسان في حيره وفي تردد مستمر مش قادر يبت لان الشكوك مره اه ومره لا يمكن كويس يمكن غلط يمكن صح الشك ما بيتعب ده اصعب نوع من الشك ان الواحد يشك في الخير والشر يا ترى دي خير يا ترى دي شر يا ترى دي صح يا ترى دي غلط لا اعمل لا ما اعملش طب هعمل طب ما هعملش وتلاقي الشكوك تدوخه يتحول الى مرجحة رايحة جاية يوم في العالي ويوم في الواطي مش قادر يمر احترسوا من الشك وليكن كل واحد ثابت ما ما يجيش بسرعة كده ي- يضيع نفسه في شك تاني هو الشك في النفس انسان يشك في نفسه يشك في قدرته يشك في امكانياته يشك في مدى نجاحه او فشله يشك في نفسه يا ترى انا غلطان مش غلطان يا ترى اقدر ما اقدرش انجح ما انجحش اعرف ما اعرفش كتير من الناس بيشكوا في نفسهم وبعض الناس بيجيلهم الشك في نفسهم نتيجة تربية قاسية في الصغر أو مرشد روحي عنيف في الكبر. يعني الولد الصغير اللي كل ما يعمل حاجة يقولوا له دي غلط، عملت دي ليه؟ دي مش صح، دي غلط، يجي الولد يشك في نفسه وما يعرفش. يفتكر إن كل اللي بيعمله غلط. يفتكر انه عاجز على انه يعمل حاجه صح تلاقي يجيله نتيجه الشك الخوف ونتيجه الشك يجيله التردد ونتيجه الشك يجيله الخجل كل ما يعمل حاجه خجلان لعل الناس يشوفوها يقولوا ان هو غلطان ف يضيع روحه او واحد كبير عند اب اعتراف او مرشد روحي شديد مقاييسه كبيرة خالص كل ما يعمل عمل يقول له ده ده عمل ده تعمله ده مش مظبوط دي غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا الجدع هيتلخبط كل ما يعمل حاجة يتلخبط يخاف يقول يا ترى انا اعرف اعمل حاجة لانه لا يجد الا التوبيخ المستمر والانتهار المستمر فيدخله شك في نفسه ده عكس النفوس المريحة اللي يربي كل واحد بالتشجيع والكلمة الطيبة تلاقي تجيله ثقة في النفس تجيله ثقة في النفس إذا شكيت في نفسك إنك أنت لا تستطيع لا تشك في نعمة ربنا القادرة إنها تعطيك كل قوة شوف الجبروت بتاع بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ده الجبروت انسان ما يشكش ابدا لا في نفسه ولا في قدرة ربنا العاملة معاه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ساعات بيجي الشك نتيجة تصرف سريع انسان يتصرف بسرعة فيقع في غلطة اول ما يقع في غلطة يشك في تصرفاته او يتصرف بسرعه ما ياخدش باله يجي واحد يقول له ده غلط يبتدي يشك في نفسه خليك بطيء وفكر قبل ما تعمل وفكر قبل ما تتكلم وناقش الموضوع عشان ما تشكش في نفسك واذا غلطت لا تشك في نفسك ولا في قدرتك خذ من الغلطة منفعة للمستقبل وخبرة للمستقبل ما تقعش ويبقى استفدت من سقطاتك واستفدت من اخطائك واصبحت انسان واثق من عمل ربنا معاك في انسان جايز يشك في الطريق الذي يريده له الله ودي ناس كتير قوي عندهم الشك ده يا ترى ربنا عايزني ايه عايزني ابقى متزوج ولا بتول عايزني ابقى راهب ولا مكرس ويقعد حيران ومتردد شاكك وبعدين يقول اعمل قرعه وبعدين يشك في القرعه ويعمل قرعه تاني وبعدين تطلع عكس الاولاني فيشك في الاثنين ونعمل قرعه ثالثه ويخش في شغل المراجيح برضه كونوا راسخين غير متزعزعين الشك ده مش طريقة ربنا ولا طريقة الناس الروحيين في واحد يعيش في سلام مع ربنا يقول اللي يريده ربنا كله خير ربنا عايز لي كده كويس عايز لي كده كويس بنفسية مستريحة لكن ما يشكش ده في ناس الشك في طريقهم يخش حتى في الكليات يا ترى اخش الكلية دي ولا دي؟ لا دي كويسة لا اشك في دي لا دي التانية احسن لغاية لما يخش ويلتحق وبعد ما يلتحق يرجع تاني اسيب الكلية واروح غيرها ولا اسيب الاثنين واعيد الثانوية العامة ما اصعب ان الانسان يعيش في شك عيشوا في سلام القلب عيشوا في سلام الفكر عيشوا في الطمأنينة حتى إن شككتم في أنفسكم لا تشكوا في نعمة الله العاملة فيكم وفي كل مرة يحاربك الشك عالجه بالحكمة عالجه بالإيمان عالجه بالدراسة عالجه بالمشورة عالجه بالهدوء وهكذا تصل إلى اليقين وإلى الثقة والى الايمان بالله العامل معك الذي له المجد الدائم الى الابد امين